مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الاضطهاد الخلقدوني للكنيسة الأرثوذكسية المشكلة الأولى التي ظهرت في التاريخ هي مشكلة تدخل السياسة في الدين يعني أول حاجة أن كرسي القسطنطينية اعتبروه في مجمع القسطنطينية سنة 381 أنه مثل روما تماما واعتبروا القسطنطينية روما الجديدة وهكذا أضعفوا قيمة الإسكندرية الكرسي الإسكندري كان هو صاحب اليد الأولى في المجامع المسكونية لمهارة كرسي الإسكندري في اللاهوتيات وفعلا هو اللي وضع قانون الإيمان على يد الشماس أثناسيوس في مجمع نيقيا المقدس ولكن اسكندريه كانت مجرد ولايه والقسطنطينيه عاصمه الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه فلازم تكون لها كرامتها جينا في مجمع خلق دنيا وجدنا ان المجمع دعي واصبح للامبراطور مكانه فيه بل لزوجته الملكه ايضا مكانه والسلطة والتسلط وتدخلت السلطة العسكرية في مجمع خلق الدنيا أبقى أخلي محاضرة مستقلة تقال لكم فيه وحاولوا أن يرغموا الأرثوذكس على قبول توماس لاون توماس يعني كتاب صغير الخاص باللاهوت بتاعه واللي فيه انقسمت طبيعة المسيح إلى طبيعتين سنة 451 نحن لا ننكر أن السيد المسيح له طبيعتان الطبيعة اللاهوتية والطبيعه الانسانيه ولكن نرى ان الطبيعتين متحدتان معا اتحادا سريا عجيبا لا يمكن الفصل بينهما بحيث اسمينا هذا الاتحاد بالطبيعه الواحده هم اتهمونا بان احنا مونوفيزايتس يعني أصحاب الطبيعة الواحدة كما لو كنا نؤمن بطبيعة من الطبيعتين وننكر الأخرى ونحن نؤمن بالطبيعتين ولكن بطريقة غير منفصلة وإنما متحدتان معا زي ما نقول مثلا إن الإنسان يتكون من طبيعتين الجسد والروح الجسد طبيعه ماديه والروح طبيعه روحانيه والطبيعتان الماديه والروحانيه متحدتان معا في طبيعه واحده نسميها الطبيعه البشريه اذا كان الطبيعه البشريه هي طبيعه واحده من طبيعتين متحدتين مفهوم ديه وهكذا فيما نتكلم عن لاهوت المسيح وناسوته نقول انهم طبيعتان متحدتان معا في طبيعه واحده زي عباره القديس كيرلس الكبير μία φύσις يعني طبيعه واحده του Θεού Λόγου σεσαρκωμένη الإله الكلمة المتجسد في ناس بيترجموهم ترجمة متغيرة شوية لكن معناها كده يعني του Θεού Λόγου يعني of God the logos σεσαρκωμένη يعني incarnated المتجسد من σάρξ يعني جسد ولكنني لست الآن في حصة لاهوت لكن في حصة تاريخ أسمونا Monophysites أصحاب الطبيعة الواحدة احنا ما بننكرش دي لكن المفهوم بتاع الطبيعة الواحدة ده عندهم غير نحن لأن احنا ما بننكرش إحدى الطبيعتين يكفي مثلا القديس أثناسيوس الرسولي لا يوجد أحد تكلم عن ناسوت المسيح وتجسده مثل أثناسيوس في كتابه تجسد الكلمة The Incarnation of the Word or the Incarnation of the Logos ولا يوجد واحد دافع عن لاهوت المسيح مثل أثناسيوس في كتبه كونترا أريانوس ضد الأريوسيين فهو تكلم عن الطبيعة اللاهوتية وتكلم عن الطبيعة الناسوتية احنا نؤمن بالاثنين المهم أسمونا هكذا يعقوب البرادة ده رسم حوالي مئة أسف مش زينا احنا ما احنا قربنا على المية لكن أقصد مئة أسقف أطلقهم وسط الشعب بملابس فلاحين بملابس عمال بملابس علمانية لا يعرف أحد عنهم شيء عشان لو أصحاب الطبيعتين قتلوا الأسقف الأرثوذكس يطلعوا دول من اختفائهم ويقودوا الكنيسة ويرسموا ناس تانيين ما هو كان في مشكلة إن ممكن يقتلوهم تقول لي طب فين الدين فين الروحانية ساعتها الحكاية ما كانتش لا دين ولا روحانية وإنما كانت كيف يمكن التخلص من هؤلاء أصحاب الطبيعة الواحدة اضطهدنا اضطهادا يقرب من اضطهاد الوثنيين لنا اضطهادات فيها الضرب والقتل والتعذيب والنفي القديس ديوسقورس نفسه نفي إلى جزيرة غاغرة وضربوه ونتفوا شعره وكسروا أسنانه وبقي هناك منفيا حتى مات رسموا بدلا منه قسا أسموه بروتاريوس رسموه بطريركا فرفضه الشعب فقاموا بعملية اضطهاد حدث في يوم واحد أن قتل ثلاثين ألف من أجل إيمانهم بالطبيعة الواحدة بنحتفل بيهم في 23 مصر لما لقوا ما فيش فايدة رفضوا توزيع الحنطة على الشعب عشان يموتوا من الجوع أو يخضعوا فهاج الناس هيجانا شديدا اضطروا إلى إلغاء هذا القرار من جهة النفي نفي البابا تيموثاوس البطريرك الستة وعشرين مع, مع أخيه أناطوليوس إلى غاغرة أيضا سبع سنوات ثم أعيد نفي البابا بطرس البطريرك 27 عن كرسيه وأرسلوا بدلا منه بطريركا ملكانيا اسمه تيموثاوس ثم غيره واحد اسمه أنطونيوس ثم غيره اسمه يوحنا مفيش الشعب مش قابلهم هذه المرحلة تتميز ليس فقط ببطولة الآباء إنما أيضا ببطولة الشعب الشعب الرافض لعقيدة غير عقيدته البطريرك البابا ثيودوسيوس 33 نفي أيضا 28 سنة عن كرسيه الباقون كانوا يبعدون عن كراسيهم كان البطاركة الأرثوذكس مطاركتنا لا يستطيعون أن يدخلوا الإسكندرية فكانوا يرسمون في دير الزجاج مثلا غرب الإسكندرية ويظلون مختبئين مشردين يرعون الشعب متنكرين ويثبتوا الناس في الايمان حتى عندما اتى الاسلام الى مصر سنه 641 الى 44 كان البابا بنيامين بطريركنا منفيا عن كرسيه 13 سنه ومع ذلك استطاع اباؤنا ان يحفظوا الايمان وان يثبتوا الناس فيه من جهه التعذيب نضرب مثلا له تعذيب القديس مينا اخو البابا بنيامين البطريرك 38 عذبوه لكي يوافق على توماس لاون مشاعر من نار في جنبه إلى أن قيل في التاريخ أنه خرج شحم كليتيه وسالة على الأرض خلعوا أضراسه وأسنانه ربطوه في جوالق من رمل وألقوه في الماء دي من جهة البطاركة الأديرة أيضا هوجمت بنفس الوضع أنتم تعرفون كيف أن القديس صمويل المعترف فقأت إحدى عينيه من أجل الإيمان في بعض الأوقات لجأوا إلى الإغراء لكي يرجع الآباء عن الإيمان من ضمنهم البابا ثيودوسيوس كان البابا ثيودوسيوس اللي هو البطريرك 33 عميقا جدا في ايمانه وفي دفاعه عن الايمان لدرجه سمونا في بعض من الاوقات الثيودوسيون يعني اتباع ثيودوسيوس اغراه الامبراطور يوستنيانوس بأنه يقيم واليا وبطريركا فيكون له الحكم الكنسي والحكم المدني بشرط قبول طومس لاون وعقيدة الطبيعتين ويجعله رئيسا على كل أساقفة أفريقيا فلما سمع البابا ثيودوسيوس هذا الإغراء من رسول الملك أو الإمبراطور قال له حدث أن الشيطان أخذ المسيح على جبل عالي وأراه كل ممالك الأرض ومجدها وقال له لك أعطي هذه كلها إن سجدت لي ورفض كل هذه الإغراءات فماذا كانت النتيجة للرفض؟ إن أخرجوه وأبعدوه عن كرسيه قال لهم الامبراطور له السلطان على جسدي فقط اما المسيح فله سلطان على روحي وجسدي معا وظل وهو منفي عن كرسيه يعلم يثبت الناس في الايمان يصبرهم على هذا الاضطهاد الملك برضه خاف منه ومن شعبيته ومن محبة الناس ليه فطلب حضوره إلى القسطنطينية لكي يتبارك منه ولكي يستشيره في بعض الأمور وهناك أكرمه إكراما يفوق الوصف وقابله ست مرات يلاطفه ويعظ فرفض فنفاه وأقام بطريركا عوضا عنه هو بولس التنيسي بطاركة القسطنطينية للأسف الشديد منعهم القانون 28 من قوانين مجمع خلق دنيا أن تكون لهم السلطة على كنائس الإسكندرية وإنطاكيا يعني إحنا والسوريان فاضطهد الأقباط واضطهد السوريان اضطهادات مشابهة لبعضها البعض نقطة أخرى إنهم كانوا ينفون بابوات الإسكندرية ويعينون بطاركة بدلا منهم سموا في التاريخ البطاركة الملكانيين ملكايتس حتى كلمة ملكايتس واخدينها من اللغة العربية يعني الملكانيين يعني أتباع الملك فكان الشعب لا يقبلهم فيبقون في مناصبهم بخضوعهم الديني للقسطنطينيه وخضوعهم المدني للملك او للامبراطور للسلطه العسكريه ومن امثله خضوعهم الديني للقسطنطينيه ان سلوفاكيول برضو أحد البطاركة الملكانيين الذي رسموه بدلا من البابا تيموساوي الستة وعشرين لما وجد أن الموت قريبا منه أرسل أحد كهنته يوحنا تاليا إلى القسطنطينية ليسام بطريركا بدله وطبعا كان هذا الامر يدل على خضوعه طب ما كانوا يرسموا هم حتى قيل ان روما في ذلك الوقت انتقدت موقف هذا البطريرك اللي بيخضع هذا الخضوع بولس التنيسي الذي أسيم سيم بطريركا ملكانيا بعد نفي القديس أودوسيوس أقيم بالقوة العسكرية ودخل اسكندرية بصحبة العسكر ولم يقبله الشعب ودعوه يهوذا الجديد ولم يتصل به أحد ولم يتناول منه أحد في قدساته إلا من جاء في صحبته من القسطنطينية إذا النفي عمل من الأعمال اللي أخذوها ضدنا التعذيب والاضطهاد والضرب والحاجات دي حاجة تانية والقتل نفي بطاركتنا وأقامت بطاركة ملكانيين بل زاد الأمر على هذا إنهم كانوا يعينون البطاركة الملكانيين في السلطة المدنية أيضا يبقى الواحد منهم هو الوالي وهو البطريرك الملكاني يجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية وإن أمثلة هؤلاء المقوقس اللي عاصر فتح العرب لمصر وكانوا يسموه زعيم القبط وهذا خطأ ده هو راجل ملكاني جاي من ال- من قبل الملك ال- في القسطنطينية والكنيسة في القسطنطينية في هذه الفترة موضوع آخر وهو الاستيلاء على كنائسنا في بادئ الأمر أمروا بغلق كنائسنا وختمها بخاتم الملك وأقامت حرس عليه وأقام الشعب حوالي سنة من الزمان بلا قربان بلا كنيسة بلا معمودية أخيرا لم يجدوا فائدة ففتحوا كنائس الشعب بنوا لهم كنيستين غرب الإسكندرية حتى كنيسة قزمان ودميان الجديدة استولوا عليها طبعا في هذه الفترة حدث الاستيلاء على كثير من ذخائر الكنائس ومن رفات القديسين ومن الأيقونات ومن حاجات كثيرة جدا كان عصر صعب نحن نشكر الله ان المساله تغيرت دلوقتي حتى ما كانوش بيسمونا ارثوذكس بدا التفاهم حاليا بان العقليه التي كانت سائده ايام خلق الدنيا غير العقليه دلوقتي وبدا التفاهم والاقتناع بان عقيدتنا عقيده ارثوذكسيه ولذلك احنا امكننا نعمل اتفاق مع الكاثوليك بوحدتنا في العقيده الخاصه بطبيعه المسيح اللي هي يسموها ال Christology وتم التوقيع عليها في دير الأنبا بيشوي سنة 88 وأيضا تم انعقاد مؤتمر للاهوتيين من الجانبين من الكنيسة الأرثوذكسية الغربية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وكان التفاهم فيه بكل التفاصيل حتى بالكلمات اليونانية ومفاهيمها زي πρόσωπον و ὑπόστασις و οὐσία والتعبيرات الآباء القديمة وكله ووافق اللاهوتيون من الكنائس التابعة للأسرتين الأرثوذكسيتين الشرقية والغربية على وثيقة من اتفاق ايماني مشترك لكن بقي ان هذه الوثيقه يوافق عليها رؤساء الكنائس يعني اللي وافقوا عليها علماء لاهوت دي حضرها نيافة الأنبا بشوي آه، وكان في اتفاقات حتى في جنيف وفي سويسرا في حتة تانية وكنت أتابع هذه الاتفاقات بالتليفون نقطة نقطة نشوفها ماشية ازاي وامكن التوفيق بين كثير من النقاط من الحاجات اللطيفه في الاخوه الارثوذكس انهم يعني لما احتدم النقاش حول طومس لاون احد اللاهوتيين بتوعهم قال لهم طومس لاون ده بتاع اللاتين واحنا مالنا باللاتين خلينا احنا اليونان ارثوذكس الامور ماشيه دلوقتي في محبه لكن انا بقول لكم التاريخ كتاريخ مهما عشنا في محبه لا نستطيع ان ننكر التاريخ وهم طبعا ممكن يعترفوا بان دي اخطاء في التاريخ نكتفي بكده اتفضل نصلي